أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن السلف الصالح رضي الله عن الصحابة الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ما أنزله الله إليه اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واجعلنا من الذين يشفع فيهم يوم القيامة اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا مهموما إلا أذهبت غمه ولا ميتا إلا رحمته ولا غالبا إلا نجسته ولا مظلوما إلا نصرته ولا غالب حاجة إلا قضيتها له يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير يومنا يوم أن نلقاك قل اللهم بنا رؤوفا وإلينا عطوفا خذنا ورد بأيدينا إليك واخذ الكرام عليك قومنا يا مولانا إذا وجدنا أعنا إذا استقمنا خذ بأيدينا إذا عثرنا كلنا ورد حيثما كنا اللهم اجعل خيرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا اللهم من أراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم أصلح الراعي والرعية ول أمورنا خيارنا لا تول أمورنا شرارنا أصلح يا رب أحوالنا اللهم أصلح لنا أحوالنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة لا تجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم من القائل ومن المستمع إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد حديث اليوم إن شاء الله من كتاب أحاديث صحيح البخاري رضي الله عنه حديث بفضل الله كلنا يحفظه لكن الحقيقة تفسيره يحتاج إلى يعني شرح طويل بعض الشيء عسى رب العباد سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يعيننا رب العباد وإياكم على أن نتعلم من كتابه ومن سنة حبيبه وأن نعمل بما نعلم إن ربنا على ما يشاء قدير احنا لسه في باب الإيمان لغاية دلوقتي الإمام البخاري الله يرضى عليه قسم كتابه كتبا مثلا يسمي مثلا كتاب الإيمان كتاب العلم فاحنا لسه في كتاب الإيه الإيمان وده الإيه وده الأساس ما الواحد لو لو قوي إيمانه ها, ها لأثمر خيرا اللهم قوي لنا إيماننا رب واتفقنا جميعا أن الإيمان يزيد وإيه وينقص مفيش حد اسمه إيمان ويزيد على طول ولما احنا بشر هكذا هو اعتقاد أهل السنة اللي احنا كلنا تبعهم إن شاء الله يعني اعتقاد أهل السنة من السلف رضي الله عنهم أن الإيمان يزيد وينقص هكذا كان صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان دايما يطمنهم بالحته دي دي حته مخيفه قوي ان احنا احيانا ايمان الواحد فينا يبقى في السماء زي كده في درس العلم بعد درس العلم في خطبه الجمعه عند لما يموت لك يموت لك قريبه رحت اتعزت كده وانفعلت بمساله الموت وقربت من الله لما ربنا يكرمك كرم ويستجيب لك دعاء ده ايمانك زاد لما سبحان الله يحصل لك نعمه من النعم تجد الايمان بيزيد وتبعد عن دروس العلم تلاقي ايمانك يقل المشاكل تكتر وتزن وتضرب على دماغك جامد قوي وانت قلبك مخوخ من جوه تلاقي الايمان يقل تبتدي تسيب الورد اللي كنت بتقراه كل يوم جزء او اثنين او ثلاثه من القران بدات تقلله شويه يبتدي الايمان يقل يبتدي يحصل لك كراهيه لمجلس العلم وقول مجلس العلم يبتدي الايمان يقل فالايمان يزيد بطاعتك لله وينقص بمعصيتك لله ده ايه الاطار العريض لزياده الايمان ونقصه يعني متى يزيد الايمان الايمان ده له روافد تغذيه كثره الطاعات كثرة الطاعات تزود الإيمان بس في نقطة زيادة الإيمان ونقصه عند الصحابة يختلف تماما عن زيادته ونقصه عندنا زي بالضبط ضربت لك مثلا وقلت ان حسنات الابرار سيئات المقربين الولد اللي كل سنه يجيب امتياز امتياز امتياز 90% 90% دي السنه جاب 80% بعد ما كان امتياز بقى جاد جدا خلي بالك اخوه بيسقط كل سنه بيسقط جه سنه نجح نقول على ابو 90% اللي جاب 80 الواد بدا يخيب والواد اللي كان بيسقط يا دوب جاب 50% على الحروكرو ادي الولد اهو ها خلي بالك اهو ده بقى القياس بين الصحابه وبيننا يعني الصحابي اللي كان ينقص يحصل له ايه؟ ان يترك التكبيره الاولى خلف رسول الله ده نقص ايمان عند الصحابه ها احنا لو صلينا مره الفجر يا جماعه عايز انت تدوق كل فرق تعظيم سلام انك صليت الفجر يا جماعه يبقى هنا شوف الفرق بين المقياسين الفرق بين المقياسين غريبين ها ولذلك الامام الحسن البصري لقى واحد واخد جاريه راح يبيعها شوف الناس بتبص لده الى اين قال له الجاريه ده راح ابيعها في سوق كان يسمى سوق النخاسين او سوق النخاسه سوق النخاسه ده كانوا يبيعوا فيه الايه العبيد والجواري قال له اترضى فيها بدرهم او درهمين قال له لا ايه دي؟ انا شاريها بغالي وبايعها بغالي ايه درهم ولا درهمين دي قال لكن الله رضي مني في الحور العين بلقمة او لقمتين ها انت مش راضي تبيع الجارية درهم ولا درهمين لا ربنا بقى يوم كما لو انا اتقيت ربنا يديني حور عين بايه بلقمة اديها ايه ها، اتقوا النار ولو ايه ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة درهم سبق درهمين كل ده بالإيمان اهو درهم سبق درهمين قالوا ازاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد عنده درهمين ها طلع منهم درهم واحد عنده 2 جنيه راح مطلع منهم جنيه واحد عنده 1000 جنيه طلع 5 جنيه انهي احسن عند الله الجنيه من الاثنين ولا الخمسه من الالف الجنيه لان بيطلع ايه 50% 50% شوف الايمان ولكن ثمرات الايمان كانت تعمل عند الصحابه العجب صعد علي للمنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو امير المؤمنين فاذا بامراه تصلي مع النساء من خلف ستار طبعا في حجاب يا امير المؤمنين قال نعم ان اخي قد مات وترك 600 دينار ترك ايه 600 دينار فاخذت دينارا واحدا اهذه قسمه يرضاها الله قال يا امه الله لابد ان اخاك هذا قد ترك اما وزوجة وابنتين واثنى عشر أخا وأختا فأخذت الأم ها؟ أخذت الأم السدس مية والزوجة الثمن خمسة وسبعين والبنتان الثلثين يبقى 400 400 و100 و75 يبقى كام 575 تبقى كام من 600 25 كل اخ خد درهمين من ال 12 يبقى ال 24 الدرهم الباقي اللي انت خدتيه الدينار اللي خدتيه فقالت صدقت يا امير المؤمنين انا مش لا تعليق لان خلينا ايه شويه فوق كده في البدايه وبعدين بقى ايه هنزل لك لتحت ما تخافش يعني لا تعليق يعني المساله بتاعت الميراث دي علم الف- الرائض اللي هو علم ال- الميراث يعني اسمه علم الايه يسمى بعلم الايه فرائض ده اصعب العلوم في الفقه وعشان تقعد تقسم كده ها الوصيه الواجبه وده يحجب فلان وده رد وده عول مساله بقى ممكن واحد يسهر فينا في المساله للصبح وما يطلعش بحل ويستفتي فلان وفلان وعلان وياخد رايه ويفتح بقى الكتب ويشوف الجداول اللي نام على على المنبر فالفقهاء سموها القضيه المنبريه القضيه الايه المنبريه اللي افتى فيها علي على طول كده كان ايه كانه يقرا من كتاب مفتوح يبقى ده لزياده الايمان ولا لنقص الايمان ده ايمان طبعا ده سيدنا عمر لما كان بيقول لابو موسى الاشعري بس انت مش واخد بالك من الكلام قبل كده قلنا يا, يا ابا موسى ها قال تعالى لنزد ايماننا تعالى زود لنا الايه الايمان هيقول له إيه يعني يقول له كلمتين في الكتاب والسنه صح ولا لا يعني يعمل مجلس علم يبقى الايمان من ضمن روابط زياده الايمان ايه مجالس العلم مجالس اللهم كثر مجالس العلم لنا يا رب العالمين واجعلنا من المحبين لمجالس العلم قال علي للحسن رضي الله عنهما يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة خليك مع أهل العلم وأهل الصدق وأهل التقوى خليك إيه دانع عليهم ومضيع عليهم الأماكن اللي هم قاعدين فيها لأن طول ما العالم قاعد يتكلم فيما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم أو هكذا يجب أن يكون الإيه هكذا يجب أن يكون العالم ولذلك الأعرابي اللي زاد إيمانه وصحنا الحديث بتاع النهارده واحد أعرابي برضه الحديث بتاع النهارده واحد اعرابي جاء ليسال النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي لما زاد ايمانه شوف كان يدعي يقول ايه اللهم ان كان رزقي نائيا فقربه وان كان قريبا فيسره وان كان يسيرا فعجله وان كان قليلا فكثره وان كان كثيرا فتمره جاب منين الكلام ده طب تعالى انت اعملها الفها كده ولا انا اعرف الفها ولا تعرف تالفها يعني دول ناس وصلوا انفسهم بالله شوف شوف الدعوه ازاي يا رب ان كان رزق بعيد قوي يبقى قربه وان كان قريب عدله ها وان كان يسير ها اوام بارك فيه يا رب ان كان كثير فثمره ها سبحان الله وان كان قليل كثره احنا دعوه ما سابتش لا اله الا الله هكذا كانوا رضي الله عنهم من زياده الايمان يبقى الايمان يزيد بالطاعات يزيد بالايه بالطاعات انهي طاعات الفرائض لا الفرائض دي اللي هي تحجزك عن النار انك تقيم فرائض الله عز وجل صلي الصلاه الخمس تزكي زي ما هنيجي الحديث ان شاء الله دلوقتي دي اللي تبعدك عن النار اما اللي دخلك درجات في رحمه الله اللي هي الايه النوافل ولذلك احب شيء تعمله لله رب العالمين ان تقيم فرائضه خلاص وما يزال عبدي يتقرب الي بالايه بالنوافل حتى احبه يبقى ايه اللي حبيبك في الله وايه اللي حبيب الله فيك النوافل النوافل وان المصلي رؤية في الارض ان المصلي كالتاجر المصلي كالايه كالتاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له راس المال يعني ايه يعني التاجر اللي بيتاجر يبقاش الربح الصافي معاه الا اذا كان راس المال ده بتاعه صح ولا لا لكن واحد بيتاجر في راس مال بمليون جنيه وعليه ديون 5 مليون جنيه فكل 100000 جنيه جايه ربح دي من ضمن ايه؟ من ضمن الديون صح ولا لا؟ لكن انت لما تصلي الصلوات زي ما هي كما امر الله ها وتقيم الفرائض كما امر الله يبقى النوافل مش هتضيع في الايه؟ في سد الديون مش انت تصلي الصلاه من هنا وتغتابل بعد الصلاه بدقيقتين واحد تضيع الصلاه اللي انت صليتها نفرض كده انا عملت حسنات في الصلاه بألف حسنه جيت غتابت واحد ب 5000 سيئه يبقى عليك قد ايه؟ يبقى طلعت من الصلاه ب 4000 سيئه يبقى خسران ما زي بالضبط اخواننا بتوع التجاره يقولوا ايه حساب ارباح وخسائر في دفتر كده مكتوب ايه حساب ارباح وخسائر ها ينقل من حساب لحساب يا دائن يا مدين في ثالثه مفيش يا دائن يا مدين اللي هو ال ال الكود ده اللي بيسموه ولا مش عارف اللي هو لا عليه ولا عليه لا يبقى ده برضه دائن مش مدين المهم انك تبات وانت مش مدين انا ما بتكلمش على الفلوس ها ما توحدوا خالق النفوس ايه الا الله اه ماليش دعوه انا بس بقربها لك عشان دي اللي تستهويك في الفهم ها يعني اول ما نيجي عند الفلوس ها تلاقيك برقت عينيك ما شاء الله وصحصح والكلام عن المال تلاقي قلبك مال ناحيتي ماشي انا عايزك تميل ها نحو الحق تعال بقى للحديث اللي احنا معاه النهارده ان شاء الله اللي كلنا بنحفظه باذن الله رب العالمين عن طلحه بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد من أهل إيه؟ نجد عرب يعني ثائر الرأس ثائر الرأس يعني شعره إيه؟ منكوش يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول راجل صوته عالي قوي بس مش فاهمين الصحابة راجل بيقول إيه؟ ما أنت فيه ناس من مصر من من جلدتنا ومن قومنا احيانا نتكلم كلام انت بتفهموش يكون مثلا من الجوع والكفور وناس ليها لهجات غريبه ترفع قدامك قوي ولا تفهم هو بيقول ايه ها مش الراجل دخل على على سيبويه قال لك انا هعجزه اقول له كلمه ما يعرفهاش باللغه هذا مش بتاع اللغه اقول له كلمه بقى ما يعرفهاش الف له ايه حروف جنب بعضها قال له يا سيبويه قال له نعم قال له انت عالم النحو انت بقى الاستاذ بتاع اللي الفت علم النحو قال يقولون ذلك شو التاني متواضع يقول له غصب عنك ده لو واحد مننا غلبان لا انا غلبان يقول له يقولون ذلك هو بيقولوا كده قال هل صقعت العفاريت ما فيش في اللغه الكلمه دي خالص يعني اولا سيبويه بتاع اللغه كلها هل صقعت ها العفاريت فسيبويه بص له كده قال له زقفيلم فالراجل قال الله ده اتاري الكلمتين المكلكعين اللي لو قلتهم دول ليهم اجابه قال له وما زقفيلم ايه الفيلم دي قال له وما صقعت العتاريف قال ما خلي بالك قال له هل قلت اقول لك هل صاحت الديوك قال وزحفيلم لا لم تصح بعد خلاص انت ايه وصدقه خلاص ها غلط وغلط في ناس احيانا بيجيبوا الغريب من اللغه ها ويقولوا له دي طبعا ما ما لهاش دعوه باللغه واللغه مهمه ولن يثقل لن يثقل لسان واحد فينا الا بتلاوه كتاب الله واحد يا دوب يعرف يفك الخط مجرد يعرف القران لسانه يبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم جود وحسن ألسنتنا بالقرآن يا رب وحفظه لمن لم يحفظه وحافظ على من حفظه يا رب العالمين يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا دنا يعني ايه اقترب الله يفتح عليك لا ده انت اساسا في الوقت دنا يعني قرب أنا آسف. فاذا هو يسال عن الاسلام بيسال مين الاستاذ صلى الله عليه وسلم استاذ الاسد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها في غير الخمس صلوات دول صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء في غيرها قال لا إلا أن تطوع قال صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أريد لا أزيد على هذا أو أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كده واضح وسهل ده ظاهرا لكن ندعو الله عز وجل أن يعيننا على معناه إن شاء الله رب العالمين فاللهم هب لي بيانا استعين به فاني فيها ضعيف الحال واهيها الاعرابي جاء ليسال ودائما شفاء العي السؤال اللي ما يعرفش الواجب ايه ويثاب في السؤال اربعه لما واحد يسال ياخذ ثواب اربعه اصناف من جراء هذا السؤال السائل والمسؤول والمستمع والمحب لهما يعني اللي بيسال ياخذ ثواب واللي بيتسأل ياخد ايه ويجاوب ياخد ثواب حتى ان قال الله اعلم برضه ياخد ثواب سبحان الله واللي بيحب السائل والمسؤول برضه والرابع الايه المستمع للطرفين طيب او الثالث وبعدين الرابع طيب الراجل بيسال جاي يسال عن الاسلام واحد يقول لك الله بس ده الرسول ما جاوبوش الا عناوين ما هو بيجاوبوا عناوين على اساس انه يعرف الصلاه ما قالوش الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء الصبح ركعتين جهر والظهر والعصر سر والركعتين الاولين في العشاء والمغرب والعشاء جهر والركعه الثالثه والثالثه والرابعه في العشاء سرا وفي تشهد لغايه النص والتشهد صيغته كذا والتسبيح صيغته كذا والتحميد لم يقل له هذا على انه يعرف او ابن حجر له راي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شرح للرجل ولكن طلحه ابن عبيد الله راوي الحديث ايه اجمل الكلام سيدنا طلحة ده بقى برضه راوي الحديث عشان ما ننساهوش ده واحد من العشرة المبشرين بالجنة خلي بالك ويمكن ما نعرفش عنه يعني الكثير كما نعرف عن لاعبة الجمباز الرومانية مثلا ولا لكن يعني المهم لازم نعرف يجب أن نعرف عن أجدادنا وأسلافنا وآبائنا رضي الله عنه سيدنا طلحة بن عبيد الله قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي الزبير بن العوام ابنة عمته صفية وطلحة والزبير حواريان من حواري رسول الله شوف إذا كان لسيدنا عيسى حواري حواريين فالرسول اعتبر من ضمن الحواريين بتوعه مين طلحة والزبير رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة جميعا وألحقنا الله بهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر فيبدو أن سيدنا طلحة راوي الحديث أجمل القضية طب احنا نفسرها الراجل جاي يسأل عن الإسلام قال له الإسلام ده عبارة عن أركان لا يقوم الإسلام إلا به أول ركن في الإسلام بعد الشهادتين طبعا الصلاة أنا عايز أتوقف عند الصلاة تحدثنا من قبل عن فرائض الصلاة أركانها وعن سننها وعن مستحباتها وعن مكروهاتها وعن مبطلاتها ولكن بإيجاز سريع هتكلم عن تنظير ما بين أركانها وسننها وأسرارها لأن كل عبادة لها إيه؟ لها أسرار لها سر مش معنى كده إن الدين فيه أسرار لا وإنما ده من تعليم العلماء لنا العلماء ربنا يرضى عليهم علمونا أن لكل عبادة سر من الأسرار وكل واحد يقدر يستكشف السر ده على قدر ما يفتح الله له ازاي يعني يعني تعال للصلاة أول شيء في الصلاة حاجة بيسموها شروط صحة شروط إيه؟ صحة يعني لا تنعقد الصلاة إلا بها وليست ركنا في الشيء ولا جزءا فيه يعني عشان أدخل على الصلاة العلماء اشترطوا علي ثلاث شروط اسمها شروط صحة وفرقت لك من قبل الفرق بين الشرط والركن قلت لك ان المسجد قائم على جدر او جدران اربع حيطان وايه وسقف اللي اسمها ايه اركان الايه المسجد لكن المهندس والبنا والعمال اللي بنوا المسجد دول اسمهم شروط لوجود المسجد فهم لما جم صمموا ورسموا وعملوا الديزاين والتصميم واياه وحطوا للراجل الانشائي عشان التنفيذ عشان ينفذ فسبحان الله راح البنائين والمختصين بالتنفيذ راحوا اقاموا الايه البنيان خلي بالك فهم المهندسين والبنائين دول شروط لوجود المسجد وليسوا اركانا فيه بدليل ان بعد ما بنوا المسجد مشيوا ومش شرط ان يفضلوا واقفين رافعين ايديهم عشان يمشوا يمسكوا السقف صح ولا لا؟ يبقى ده فرق بين الشرط والايه؟ والركن يبقى المهندس ايه؟ والبنا شرط لوجود الايه؟ لبناء المسجد لكن وليس ركنا ولكن الحائط والعمود الخرسانه ده ايه؟ ركن فهمنا الحته دي طيب تعالى للصلاه بقى الصلاه لها شروط ولها ايه اركان اول شرط من شروط صحه الصلاه طهاره البدن ما ينفعش اصلي وبدني عليه نجاسه ولذلك قلت من قبل ان كثيرا من نسائنا يعانون من مساله الرضاعه شايلين العيال على كتفهم بيربعوا العيل حاطين العيل في حجرهم الولد بيتبول وبيرجع وفي فرق بين الترجيع والبول العيل لما يرجع يبقى حكمه حكم الغائط كأنما تبرز الصبي على ثوب أمه لما العيل يرجع بيسموه ايه يكشط كشط يقول لك العيل ايه كشط رجع الايه الرضاعة ولا اللبن اللي بيشربه فهنا صار هذا كأنما هو براس كأنه غائط كأنها ايه نجاسة لكن بوله وهو لم يأكل بعد يعني طعامه الأساسي من ثدي أمه بس طالما إنه ولد وبيرضع بس ما بياكلش حاجة من بره يبقى البول بتاعه ينضح وما يغسلش يعني الأم تبلقتها وتحط إيدها المبلولة على الجزء الذي تبول عليه ابنها الرضيع الذي لم يأكل بعد وتصلي وثوبها طاهر وصلاتها إن شاء الله صحيحة لكن لو الولد رجع عليها يبقى لازم تغسلها لأن ده كأنه إيه كأنما هو براز أو غرض ولذلك العلماء بينوا لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الحاقد والحاقن والحاذق والصافد والجائع ما تصلوا على رسول الله الفقه مهم الرسول نهى عن صلاة الحاقن بالنون والحاقب بالبه والحاذق بالقاف والصافد بالدال والجائع بالعز انا ولا ايه اول واحد الحاقن اللي هو حابس البول انت جاي من شغلك ما دخلتش الحمام من الصبح ماسك نفسك بالعافيه العصر قرب عايز تخطف او المغرب قرب عايز تخطف العصر قبل المغرب كما انه خطف كله عايز تخطف الظهر قبل العصر فمكسل تتوضا عقبال ما تجهزوا لي الغدا اكون ايه خطفت العصر عشان افك حصر هيساجع دي ها ماشي ها هو عايز يخطف العصر عشان يفك حصر هو يعني الحصر احنا عايشين محصورين في الدولة ومحصورين في الشغل وليه كمان محصورين في الصلاة لا الرسول قال لا ادخل دورة المية براحتك ريح روحك يا حبيبي ها فك نفسك كويس حتى المصري له تعبير غريب يقول لك افك حصر ها يقول لك فلان راح فين ومكسوف يقول لك ده دخل يقول لك بيعمل زي الناس انت ما تبقاش نازل بقى تقول له طب بيعمل ايه لا لا انت بيعمل بعيد انت خلاص هو من ادبه المصري مؤدب والله بس ما اعرفش ايه اللي خلاه اليومين دول يطلع كلام اي ادب ما اعرفش مين من 40 سنه كده وهو بيطلع من 52 سنه بيطلع كلام ليه ما اعرفش انت اكيد عارف السبب مش عارف تقول لي عارف المهم وعلى ذكائك انت فاهم البحر المهم القضيه ان الحاقن اللي هو ماسك لا ريح نفسك الاول تبول وطهر وتوضا وصلي وانت مستريح هكذا الحاقب بالبيت اللي هو ماسك الغائط عايز يتبرز ويقول الحق اصلي لا طب امال الحاذق الصحابة كانوا يصلون في خفافهم خفافهم اللي هو الايه الخوف الحذاء يعني يعني يا سيدنا الشيخ ينفع اصلي بالجزمة اه ينفع بس مش معقول يعني حاطين موكيت وسجاد وتدخل انت تروح واقف جنب اخوك هو حافظ تروح تعيسته بالبياده بتاعت الجيش على اسمها البياده برضه البياده بياده البياده ماشي ما اعرفش انا مش عارف في اللغه ما ما- بس كلمه غريبه على اللغه هي مش القاموس لعلمك يعني ال- الجزمه اياها تروح داس على لا لكن اولادنا المجندين يصلي بالبياده بتاعته دي ماشي لكن ربنا ان شاء الله ما يفكها ويربطها يكونوا شرحوه من الجيش خلي بالك انت الله يعينه ان هو قبل ما يفك ويربط كنا الجيش بتاعه ايه واحد سبعة جاي يكون خرج خلي بالك انت فيجوز له ان يصلي وابن مسعود كان يتضايق قوي من الليل على الجزمه لما يجي يصلي وددت لو ان لصا سرقها خارج المسجد عشان يحرم يقلعها تاني ابن مسعود اصلا ما كانش دخل اسد في الفرات ولا دخل مساجد الجيزه ولا مساجد ال- آه، آه، جمهوريه مصر العربيه كل واحد يعين دي يلاقي يحصل ده ضحي ذاك امامك ضحي ذاك احنا فين؟ الله احنا في ما كناش هنشرب الامن في بيت ربنا امال هنشرب الامن امتى المهم فسبحان الله ال- الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاه الحاذق اللي هو واحد لابس جزمه ضيقه شوف الرسول حنين علينا قد ايه يعني قال الحذاء ضيق على رجلك فانت قاعد ايه متضايق هو عايزك تصلي وانت مستريح الجماعة بتوع علم النفس ينامك على السرير ها طبيب الناس بس اوعى يفعلوا الاطباء ده حبايبي بتوع علم النفس دول كلهم ويطفي النور يخلي نوره خافت هو عيني ما شعرش بالح... بال- بالحنان ولا حد بيسمعه ابدا هو كل ما يدخل يسمع صوت مراته بس لا صوت اعلى فوق صوت الزوجات فعيني نفسه حد يسمعه يروح يدفع 50 جنيه للدكتور بتاع الامراض النفسيه ويسمعه الراجل ب 50 جنيه لا يسمع احد يسمعه ويسمع عيلتك ب 50 جنيه ويطفي النور ها، ويخليه خافت كده احكي لي بقى انا عايزك تبقى relax هو كده يقول له كده يعني هو بقى ال relax اللي احنا عايزينها في الصلاه مش مع مع علم النفس بقى احنا عايزينها ايه صلاه تبقى واقف وانت مستريح يبقى نهى عن صلاه الحاقم والحاقب ها، والحاذق ابو جزمه ضيقه لا احنا عايزين نصلي وانت والصافد الصافد اللي ضامن رجليه جنب بعضها ده كان قلت لحضرتك قبل كده اخواننا في الجيش وفي التدريب لما يقول للعسكري استريح يعمل ايه؟ يعمل صفر يعني ايه؟ يوسع رجليه عن بعض انتباه يعني يبقى مشدود يبقى ايه؟ يحط رجليه جنب بعضها صح ولا لا؟ لكن يقول له استريح فعامل صفر صفر دي ايه؟ رجليه باتساع كتفيه زي ما قلت لك قبل كده يعني واحد زي حالاتي كتفيه 3 سم يبقى رجليه اتساع 3 سم واحد دول كتفيه 3 متر يحط رجليه 3 متر وانت في الصلاة ما تلاقيش بداية اخوك المسلم كل واحد على قد كتابه تخيل انت لما الكتف شوف احنا بنقول في الصلاة ايه الكتف بالكتف والقدم في القدم ينتفض الصف ازاي ما انا لو وسعت رجلي على قد كتابي يبقى احنا من فوق مظبوطين ومن تحت نفس القضية وانت على قد كتابك وانت على قد كتابك خلاص لكن واحد يبقى ضامن رجليه والتاني يسار رجليه او لا ما ينفعش انت بتتعب اخوك المسلم لكن الست تضم بين قدميها مش الستات يعملوا الاخوات يعني ها الراجل ما يوسعوش رجليه اظن هم سامعيننا دلوقتي وان شاء الله عشان ايه يعملوا الصح بس برضه ما يفتوش بعض ها عشان صلاتهم تقبل ان شاء الله المهم فاذا المسلم عندما يصلي يوسع بين قدميه على اتساع كتفيه شوف وصل الامر بالرسول عايز يخليك مستريح في الصلاه ما تخليش واقف وانت قلق نهى عن صلاة الحاقن والحاقد والحاقد والصافد ها والجائع واحد جعان هيموت من الجوع ولسه في الوقت متسع وفاتته صلاة الجماعة في المسجد وهو أصلا أكل من الدرجة الأولى كما هو جل المسلمين اليوم لا ياكل الأول بس آه، من عشم فيه بقى بقول له ما تدبهاش قوي عشان تقدر تصلي لأن أنت لو أكلت الأرموخ تصلي مش هتقدر مش تقوم تصلي يوم فأنا عايزك لما تاكل يبقى إيه تسيب حتة للنفس عشان لما تركع ما تشعرش إن معدتك طلعت في بقك خلاص تعالى ال- ايه يبقى احنا دلوقتي ال ال ال ال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا به يريحنا في الصلاه نرجع للشرط والركن بقى ولا انتوا نسيتوا طب واحد من لا ينسى لا اله الا الله يبقى في شروط لصحه الصلاه طهاره البدن لازم الجسم يبقى طاهر ما فيهوش نجاسه ايه كمان طهاره الثوب في حاجة تانية قال اه طهارة المكان المكان اللي صلي فيه لازم يبقى ايه يبقى طاهر ولذلك كل واحدة بتجيب ابنها الصغير ويتبول في مكان النساء فبتأذي أختها المسلمة يا اما تحط له حاجه تمنع التبول بتاعه أو وضع الله عنها صلاه الجماعه والأصلية تروح تصلي اه لكن تقعد تعذب الولد ساعتين اثناء الدرس وقبل صلاه المغرب وبعد صلاه العشاء فده برضه يعني مش مش من رحمتنا بابنائنا الو- الجو حر والاف بتصلي فالولد يا عيني يجي له ياخد كحه ياخد عطسه من واحده كبيره في الست عنده حساسيه معينه في صدره يبقى اذا الام تبقى حريصه على ابنائها ما تخش في الزنا لما خلاص جايبه لابحه عيل على كتفها وعيل في ايدها وثلاث عيال وراها لا مين اللي قال لك كده؟ خليك في البيت مستريحه والشريط يوصلك لغايه البيت الحمد لله يا اخواننا بيوزعوا يعني الشراط اللي انا ما اعرفش عنها حاجه برضه عشان احسن ايه جمله على الترابيه لو انها يعني ايه هتنزل بالمستوى تحت لكن انا والله ما اعرف عن الشراط ده حاجه والله واقسم بالله وانا في مجلس العلم ويعلم الله صدق الكلام في هذا الامر انا ما اعرف عن الشراط اي حاجه وانا اتكلف في مساله الشرايط اكثر ما يتكلف الكثير ده اخواننا في اي بلد في العالم يا سيدنا الشيخ عايزين ال 33 شرب قدام حاضر نقول للاخ اعمل لنا يا عم كام كذا وبس ربنا يجعله في ميزان الحسنات ناس م... فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابه والصحابه بيانوا للعلماء ان هناك شروط في صحه الصلاه تعال بقى لبدايه الصلاه انت عشان تدخل في الصلاه الفيزا بتاعت الدخول الوضوء من الحدث الأصغر والاغتسال من الحدث الايه الأكبر الوضوء من الحدث الأصغر ريح أو بول أو غائط أو عند الإمام مالك ملامسة النساء لو سلمت على واحدة ست مع أن الإمام مالك بيحرم لكن بيقول يعني أن هو قصد وجد والإمام الشافعي بيقول لو واحد عنده 120 سنة سلم على واحدة عندها 170 سنة الاثنين يتوضوا ده رأي الإمام الشافعي وأنا ريحك من المسألة أقول لك ما تسلمش خالص وضوءك سليم إن شاء الله بس. اللي ريحك من التوم إيه؟ اللي تأكل خلاص أنت إيه اللي يتعبك تقعد تقول يا ترى وضوء صحيح وضوء مش صحيح صحيح مسألة الأتوبيس دي مسألة أنت مضطر ليها بقى أنت بتجيب تمسك في العمود جت إيدك على إيد الكمساس ها سلام أنا عارفك مستني أقول لك حاجة تانية فهنا بقى وزي الجامع ومش قادر تتوضا مسألة بقى وما حصلش في نفسك شيء فلا شيء فيها ها إلا ما اضطررتم إليه لكن أنت مد إيدك عشان تسلم على واحدة ما ينفعش خلاص يبقى سبحان الله العظيم المسلم عشان يخش في الصلاة لازم يتوضأ من الحدث الأصغر طيب أنا بتوضأ ليها أركان وليها سنن احنا عارفينها كلنا ومن ضمن الحاجات اللي بنخاف منها اللي بننساها كلنا اللي لابس دبلة فضة أو خاتم فضة ضيق على إصبعه ولم يحركه أثناء الوضوء فوضوءه باطل وصلاته باطلة شوف خلي بالك في حتت في الفقه مهمة ليه؟ لأن الإمام مالك والإمام الشافعي الله يرضى عليهم قالوا أن لو أن ماء الوضوء ترك ولو مكان مغرز إبرة شوف الإبرة لما تحطها كده تعمل إيه مكانها ولا تترك أثر لو المية ما جاتش على خرم ال- على مكان الإبرة ده مكان سن الإبرة ده ها في أجزاء يجب غسلها يجب غسلها اللي هو الإيه الذراعين والوجه والرأس والإيه والقدمين دول إيه دي أركان دي إيه أركان والإمام أحمد دخل من ضمن الأركان الفم والأنف لأن اعتبرهم تبع الإيه تبع الوجه شوف شوف شوف الفقه مهم إزاي بعد يقول لك الله طب ما نغسل وشي بس مش ضروري اتمضمض مش ضروري استنشق لكن الرسول ما ترك المضمضه ولا الاستنشاق مره ابدا هذا وضوئي قال له يا انس تعال شوف البيان العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس قال له ائتني بماء جاب له ميه صب يا انس راح صب على ايديه ثلاثه وخلل بين اصابعه وغسل البراجم البراجم اللي هي اطراف الانامل عملها كده ميه خلي بالك وحرك خاتمه قدام الصحابه ثم تمضمض ثلاثه واستنشق واستنثر ثلاثه مش واحده تاخد فيها الثلاثه مره واحده وتديها ثلاثه مره واحده لا خد مره واستنثر اسحب وت- اصرار وتصغير ثلاث مرات خلي بالك وغسل وجهه من منبت الشعر الطبيعي حتى أسفل لحيته وما بين شحمتي الأذنين وتعهد الغائر من وجهه تحت عينيه وأسفل ذقنه ثم بعد ذلك غسل ذراعه الأيمن إلى فوق المرفقين اللي هم العظمتين اللي بعد الكوع دول ثم بعد ذلك مسح على رأسه ثم غسل رجليه وخلل بين أصابع أقدامه حتى وصل الماء إلى فوق الكعبين اللي هم العظمتين البارزتين فوق القدم ثم قال اسمع الكلام ده المهم هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم مش تعمل انت فركوك بقى تقول لا انا بدل ثلاثة اعملهم اربعة انا بدل بسح الراس مرة واحدة اعملهم ثلاثة انا بدل غسل الرجل مرة واحدة اعملهم اثنين انا بدل غسل الجرح ثلاثة اعملهم ستة لا لا ليس لك ان تزيد من عندك او تنقص من عندك من زاد او نقص فقد اساء وظلم فاحيانا في حضراتكم بلابس خاتم او دبلة فضة خاتم الذهب حرام ودبلة الذهب حرام لكن الخاتم ده ولا الدبلة دي ضيقة على يدك ضيق فلازم يحركوا عشان المية تيجي تحت الايه لان ده حتة يجب تنظيفها يجب غسلها يجب ان يأتي الماء ايه عليها وان ت- أن ايه ان تغسل بالماء خلاص طيب. يبقى انا دلوقتي ايه توضأت او اغتسلت واحد جنب واحد عايزة تغتسل من الحيض او من الجنابة بأي وسيلة اي اي سبب نعمل ايه أي الركن الاساسي للاغتسال هو تعميم سائر الجسد بالماء حتى قال الإمام مالك لو أن جنبا سار بجوار نهر أو بئر أو مجرى ماء فتعثرت قدمه فوقع في مجرى الماء خرج طاهرا إن شاء الله ده بيجسر الفقهاء التانيين قالوا لا لازم النية لازم الايه النية وانا اميل لرأي جمهور الفقهاء وبالذات يعني آه امامنا الاعظم ابو حنيفة قال لازم النية ليه لان ممكن في واحد جاي من شغله تعبان وكله تراب وعرق فعايز يستحمى وهو اصلا جنب مثلا اصابته جنابه فلو اغتسل بنية ان هو بيشيل التراب والعرق اللي على جسمه يبقى اذا ايه لم يغتسل من الجنابة فلم يصبح طاهرا لازم النية تقترن بالعمل والنية من ضروري التلفظ بيها انت في الحمام او المكان اللي تغتسل فيه انت بتخلع الثياب ليه هتدخل سباق الماراثون ولا هت- هتغتسل يبقى ادي نية نية رفع الايه الحدث الاكبر رفع الحدث الاكبر تختلف القضية الثلاث نقط يا اما انت عندك دش نازل عليك او انت واخد ميه من جردل او حله او اناء او انك بتغتسل في مكان بتتسرب منه الميه اول باول او انك بتغتسل في اناء او قشط بتتجمع الماء فيه يا دي يا دي يا دي يا دي وحدوه انا سريح في الريتم ولا لا اصل الكلام ده انا شرحته قبل كده بس المهم الفقه لان احنا الحديث كله عن اركان الاسلام لازم عشان نخش على الصلاه لازم يبقى وضوءنا صحيح وصلى صحيح احسن في ناس ما تاخدش بالها من الحاجات دي وما بني على الباطل كان باطلا فاحنا مش عايزين نبطل اعمالنا ان شاء الله اللهم تقبل منا يا رب اما حضرتك عندك دش المايه نازله من فوق يعني فانت بتستخدم ديك الاثنين ماشي او انك بتاخد من اناء قدامك برضه ماشي او ما اصل انك بتاخد من ميه قدامك يبقى ما ينفعش تستخدم الصابونه لو استخدمت الصابون والميه في اناء الصابون هيجي في الايه في الميه اصبحت الميه لها لون ولها طعم ولها ريحه والماء الذي يجب ان نغتسل وان نتوضا منه يجب ان يكون فيه شروط الثلاثه لا لون لا طعم لا رائحه خلاص؟ ولكن الامام ابو حنيفه الله يرضى عليه كان متقدم قوي كان فكره متقدم غريب يقول لك ايه يقول لك هل يجوز أن تتوضأ أن تغتسل أو تتوضأ بماء مسه ماء الورد أو ماء الزهر انت جيت لي مظاهر كده ورحت حاطط على الميه يا سلام ده انت يعني مغتسل يعني اتكيت قوي واحد حط يبقى يقال ان في ناس بتحط مثلا يعني كولونيا في ال- الله يفتح عليك كولونيا في ال- في البن واخد بالك انت ها يعني بيحطوا براحته بقى احنا بنتكلم دلوقتي عن الايه عن ال- عن الفقه ماليش دعوه احسن واحد يقول لك اه يا عم ده شفت الشيخ بتاع الدق اللي بيقول عن الكولونيا الاجتماعيه انا ما قلتش ده انا بقول لك في ناس انا لا عمري جربتها ولا اعرفها ولا يعني المهم وعلى كل احنا الحمد لله رب العالمين ها ولا نقعد على مكروه ان شاء الله كويس ان احنا لقينا الميه ونسال الله ان يديمها علينا خلاص اه احنا بقى خلينا ايه خلينا خلينا في الميه فانت بقى بتغتسل تعمل ايه أي ترجع غسل قدميك في الوضوء حتى تفرغ من اغتسالك ثم تغسل رجليك بعد ان تخرج من هذا المكان لان الميه اللي نازله منك بعد الاغتسال العلماء بيسموها ماء ايه؟ ماء مستعمل، ماء مستعمل لا يجوز ان تغتسل به او ان يمس جلدك بعد الوضوء والاغتسال. خلاص دي ناحيه الاركان. تعال للسر في الركن ده، كل ركن له سر. صل على رسول الله. انت كل اللي عملته ده طلعت من الحمام شكلك ايه؟ حلو ولا مش حلو؟ لا حلو ان شاء الله وانت دايما شكلك حلو ان شاء الله قال انا مصلي تتقي الله تحب الخير للناس يبقى شكلك حلو تدبر الشر للناس ما تصليش ما تعرفش ربنا يبقى قلبك وحش لان شكلك خلقه الله خلاص؟ آه. فيبقى المسلم يبحث عن السر في العباده انا غسلت وشي واغتسلت ولبست وطلعت قدام الاخوان في المسجد شافوا شكل النظيف كده وبتاع. طيب تظاهر الامر طيب الله عز وجل هيبص على الجلابيه اللي بتبقى بتاعتي ولا على وشي ولا على لحيتي ولا على قلبي اه يبقى ندخل على السر بقى يبقى ده محط نظر الله يبقى محط نظر الله مش الجلابيه ولا البدله ولا الفستان بتاع الفترات ولا محط نظر الله الصوره ده طويل وده قصير وده تخين وده رفيع وده رياضي وده مش رياضي لا ان الله لا ينظر الى ايه؟ صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم يبقى محط نظر الله ايه؟ القلب يبقى وانا بغتسل وبتوضا يبقى حاطط في ذهني ان انا حاول برضه زي ما نظفت ظاهري لاخواني انظف باطني لخالقي إذا اقتبسنا من الجزء الفقهي ده ها الجزئية بتاعت ايه؟ بتاع تطهير الباطن مع الظاهر. لبست الجلابية أو لبست البدلة أو القميص والبنطلون أو الست لبست لبست الحجاب وخرجت. ده محط نظر الناس. لكن أنا أقول إيه؟ ال- ال- الجلابية دي سترت عوراتي. لكن حبيب لما كان يلبس الثوب يقول ايه؟ الحمد لله الذي كفاني ما اواري به عورتي واتجمل به امام الناس. صح ولا لا؟ يبقى يبقى الحمد لله اللي ربنا كساني دي عشان طيب اذا طالما ان ربنا كساني اللي, اللي اواري به عورتي انا ليا عورات كتيره ولا لا؟ طبعا ده احنا ك- يعني مليئين بالعورات. تخيل انت والناس تظن فيك خيرا وأنت قطعت الصلة بينك وبين ربك يبقى تروح فين؟ ها؟ لأن الناس ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى باطنك وأنت بتلبس عشان تستر عورتك إن الواجب ما تعملش عورات كثيرة كي يرضى رب العباد عنك تعال للصلاة أول ركن بعد النية الاستقبال الإيه؟ القبلة طب استقبال القبلة يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بص على الايه؟ على الكعبة ده ظاهر الامر لكن باطن الامر يجب ان ينظر قلبي لمن؟ يبقى نظري الباصرة تنظر الى الكعبة او الى القبلة اللي تدل على الكعبة وبصيرتي ناظرة الى خالقي فلما اتمثل اننا واقف بين يدي الله اقف ايه؟ بخشوع وذلة واستكانة ولا أقف بالكبر و- و- و- وتين وفخر ها؟ أقف وتأدب مع الله سبحانه لازم أدب مع الله لازم أدب مع الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة قالوا قالت عائشة يا رسول الله يصنعون ذنوبا قال لا يا عائشة يصلون ويصومون ويتصدقون ولكن يخافون من عدم القبول من الله اسمع كلام ابن عطاء الله وتوحد الله يا مؤمن ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول ما تصلي على الرسول يفتح لك باب العمل تصلي وتصوم وتذكر وتحج وتعمل لكن قفل عليك باب القبول مش هيتقبل منك يعني لكبر لعجب لرياء لخداع نفس لعدم اخلاص مفيش نيه كل ده وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول يعني ايه؟ يعني رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير لك من عبادة أورثتك عزا واستكبارا يعني معصية تمشي دليل بعدها وتقول ده أنا غلطان ده أنا وحش أحسن من لما طاعة تعملها تقول إيه ده أحسن مني أجدع مني أنا أحسن لا عايزين استقبلت القبلة خلاص وبعدين كبرت تكبيرة الإحرام الله اكبر ده بايه باللسان قال السر فيها ايه الا يكذب قلبك لسانك يعني لسانك بيقول ايه لا اكبر من الله صح ولا لا ما من الله اكبر يعني ايه مفيش اكبر من ربنا لكن وانت في الصلاه بتفكر في الشغل وفي المدير وفي العلاوه وفي السفريه وفي امتحان الواد وفي الخطوه الجايه وفي بكره وفي الفلوس اللي ضاعت والعلان وترتان وعل- سبحان الله يبقى قلبك هنا مكذب للسانك ولا مصدق له مكلف انا عايز القلب يبقى مصدق مع اللسان ادي السر في الايه في تكبيره الاحرام لازم قلبك مع لسانك مع لسانك الله اكبر يا رب مش اكبر منك يبقى انا في الصلاه مش هفكر الا فيك يا رب طيب يبقى النيه بعد الطهاره والاغسال او الوضوء استقبال القبله تكبيره الاحرام وقفت بين يدي الله وامتثلت لامره تبدا بقى في القراءه قبل القراءه فيه ايه؟ استعاذه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس يبقى بسرك وانت بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تحط في ذهنك ان ده هو عدوك الاساسي مش عدو الا هو لا اخوك عدوك ولا حماتك ولا خالتك ولا عمتك ولا جارك لا عدوك الاساسي الشيطان لان شغلته يلهيك عن ذكر الله ده بس بيشتغلها شويه ايه سبحان الله انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحط ده ده العدو الاساسي وبعدين تبدا في القراءه بقى بسم الله الرحمن الرحيم كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أكثر أكثر عن إيش؟ مقطوع من الخير أي عمل ما فيهوش بسملة يبقى ما فيهوش خير ما فيهوش بركة ربنا ما يباركش فيه وبعدين تبدأ آيات الفاتحة بقى أنا عايز تتدبر وأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين ليه العلماء دايما يوصلنا نقرأ على نهل عشان أتدبر القراءة شوف الحمد لله مين رب العالمين يعني لا رب المسلمين ولا رب اليهود ولا رب النصارى بس ولا رب لا لا لا, لا. رب الايه العالمين وكل مخلوق من الايه من العالمين كل مخلوق يبقى هو بس الوحيد يبقى انا ما فيش اعتماد الا عليه هو لانه امر كله وبعدين ال- الرحمن الرحيم يقول لك هو في فرق بين اه دايما العلماء كانوا يدعوا السلف صلوا ليه يا رحيم الدنيا أو يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا رحمن الدنيا ور- لأن الرحمن أشمل وأعم وأكبر من الإيه؟ من الرحيم في الدنيا يرحم المؤمن وغير المؤمن المستقيم والمنحرف الطائع والعاصي الكويس وغير الوحش اليمين والشمال المؤمن والكافر الصالح والصالح كل كل ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ بيرحمه في الدنيا يا رحمن الدنيا ولكن ايه في الاخره؟ يا رحيم الاخره لا يرحم في الاخره الا من؟ الا الا الا المتقين فما هو مجعلنا منهم يا رب. يعني ربنا في الدنيا بيرحم ده وده لكن في الاخره لا يرحم الا آه، الا المتقين بس الا المؤمنين بس الا الموحدين بس الا الصادقين بس الا المستقيمين وهكذا سبحان الله يقول ايه الرحمن الرحيم وبعدين المالك يوم الدين حضرتك او قراءة انا مالك يوم الدين بدل هو مالك يوم الدين ومالك يوم الدين يبقى اذا خوفي ما يكونش الا منه ورهبتي لا تكون الا له وتوكلي لا يكون الا عليه واستقامتي لا تكون الا من اجله ورضاه هو مبتغى يا رب صح ولا لا؟ يبقى هو يبقى هو ايه مالك يوم الدين يبقى هو اللي بس اللي ينقذني يوم الدين سيدنا ابو بكر قال ايه يا رب لا نذير لك فيؤتى ولا حاجب لك فيرشى ولا ملجأ منا إلا إليك من لا يعني انت ل- ليك وزير يدينا توصية ولا واحد حاجب نرشيه بحاجة ندخلنا ها لكن بلاش الا انت صح ولا لا ولا في حد من غيرك لا اله الا هو لا اله الا الله سبحان الله فلذلك العبد مننا هو يقرا مالك يوم الدين يا رب ملك الله وبعدين قال اياك نعبد يا يعني أنا لا أعبد إلا أنت ولا أوحد إلا أنت صلاتي لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يا سلام شوف صلاتي نسكي محياي مماتي لمن أنا كل لمن؟ لمن خلقني؟ لمن خلقني؟ يا ابن آدم نعم يا رب خلقتك لنفسي فلا تعب وخلقت الأشياء كلها لك فلا تتعب يا ابن آدم إن فتك فاتك كل شيء وإن كسبتني فقد كسبت كل شيء وما ضاع منك شيء يبقى يعني يقول ايه خلقتك لنفسي فلا تلعب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين لذلك سبحان الله قال ايه؟ قال اشتغالك فيما هو مضمون لك قال ايه؟ الرزق اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك من الترجمة دي والله عايز سن الترجمة صغيرة سنة كده سن ها استغالك فيما هو مضمون لك امتحانك وده ياخد الله عليه على الجرح هيقول الرزق هتقول لك اكل العيش مرضي ولو للاسف ما تلاقوش الا في دور الاسلام المثل ده ما تلاقوش الا في الفضليه ليه اكل العيش مرضي؟ ايه اللي مرره؟ عشان انت عايز اكتر مما قد قسم لك ولا تقدر ما قسم لك لان انت لو تسال نفسك الحجاج قبض على واحد قال ارموه في السجن ويدعموه ويقولوا الحجاج هيقتلك هيقتلك وكل شويه يتصلوا عليه تعرف الحجاج يعمل معاك ايه؟ نعم هيقتلك مش عارف مش عارف الحجاج كل شويه الحجاج بقى على المغرب كده الكيف حاله قالوا كل ما نخش بيه وجهه باطن وراضي ويتقبل الخبر بصدر رفض قال يمكن السجن جنن الراجل ولا حاجه هتوه جابوه تعالى بالله قال كل ما الجنود بتوعه يخشوا عليك يخوفوك يلاقوك راضي اصل اهل ال- الشر يزعلوا اهل قوي من اهل الخير لان تلاقي الولد المستقيم ده يمكن ما تبقوش جنيه لكن وشه باطل وكل وحنين والتاني بيعوز منك ما عرفتش كاسه في جيبه وب- وهيتكلم منك فبقى بيضحك عليك يا اخي ده كمان هتمنع عنه ضحكه المهم قال أسباب خمسة جعلتني راضيا ثقتي في الله عز وجل يا سلام صبر من خبرات الإيمان عنده ثقة في الله وبعدين قال وأن كل شيء علمت أنه مقدر من القادر الحكيم سبحانه يعني وجودي في السجن ده امر من امر مين؟ وامر الله اوعى تقول ايه؟ ده لسان اللي قال وانا مش عارف العسكري اللي قبض ولا القانون اللي قرأ. لا لا لا لا انما مين اللي عمل ده كله؟ آه الله قدرك. الله قدرك. مفيش حاجه في الكون تقع الا بتقدير الله فانا اللي فيه ده بتقدير الله. نمره اثنين. نمره ثلاثه أن ربما يكون هناك من هو اشر من ذلك. يمكن في مصائب اكثر من كده. يمكن مصيبه صغيره شويه. يا سلام شوف يا اخي ألو. وانتظار الفرج نوع من العبادة فأنا أنتظر فرج الله سلام والخمسة ده انت بسطنا كده الخمسة ايه قال ثم بعد ذلك إن صبرت على هذا أدخلني الله الجنة خلاص فهو راضي راضي لا إله إلا الله لأن مسألة الربا دي مسألة ثمرة من ثمرات الناس إياك نعبد وإياك نستعين يا رب العبادة لك انت بس والاستعانة منك انت بس وبعدين قال اهدنا الصراط المستقيم قال ايه الصراط المستقيم بتوع الهندسة يقولوا ايه اقرب الطرق الموصلة بين الخطين والخط الايه المستقيم في ناس تحب آه، تروح اسكندرية عن طريق اسوان هو حلو يفضل يلف ويدور ويضرب بس مش حته ياخد بس مفيش الا هو خلاص الامر لله وحده لكن دول لو طلع من القاهره الاسكندريه 220 كيلو بندفع عن طريق الشارع ب 1200 في ناس تحب تدفع 1200 فالطريق المستقيم اقرب الطرق ليه؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم جه مع الصحابه راح معاه عصا راح خط خط على الرمله وراح حوالين الخط عمل خطوط متفرعه يمين وشمال قال ايه يا رسول الله ده؟ قال هذا صراط الله المستقيم اللي هو الخط الاولاني ده وعلى جنباته طرق مغلقة على طارعة كل منها شيطان فإن سلك العبد فيها أسلمه الشيطان لمن يليه فلما يوصل للي بعده يوصله للي بعده واللي بعده للي بعده واللي بعده للي بعده خلاص زي ما قلت لك المثل قبل كده الإلهاب يسرق في الأتوبيس 10 سنين يتمسك يتقلب في الإيه؟ في السجن ثلاث أشهر الحريفه بتاع السجن تقول له توبتك ايه؟ يقول له سمعت واحد في الاتوبيس يقول له يا خال يا خال دي شغلانه برضه تستحق تدخل على السجن دي شغلانه اكتر ايه؟ تاخد في المخدرات يدفع على واحد يتاخد في المخدرات يتقبض عليه ياخد له 10 سنين انت تهمتك ايه؟ انا كنت بتاجر في المخدرات يا خال دي تجاره دي تاجر في الهيروين يروح تاجر في الهيروين ياخد له تأبيدة ها؟ بالله عليك مفيش حد منهم قال له بر بالتوبه ها؟ أنا هو برضه قالوا مع ساكت أنا شباب كده استنى يقول له يا عمي يعني جت على صلاة الوتر النهارده ما تنام يا ما صليت وتر قبل كده ها؟ نام نام ينام الكلام ده ها ينسى ينسى الخير وما كان ربك نسيا لكن لو هو ينقص الشيطان عند حد يقول بقول لك ايه انت تشتغلني ها جيت بتقول لصاحبك انت تشتغلني لو قال بقى الشيطان بقى بقول لك ايه انت تشتغلني هصلي وتر انا اصلي وتر غصب عن ايه انت تقوم تصلي هو يروح يصوت لكن المصيبه انت تقف تنام هو يرقص انا مش عايز يرقص انا عايز يصوم ليش؟ اذا سجد ابن ادم ان اسرع ابليس بالهرب يصرخ ويقول يا ويلي امرت بالسجود فلم اسجد وامر هذا بالسجود فسجد حذره يا اخي دخل عليه الخوف هو فرحته يوم ما لقيت معاه في جهنم لكن انت عكت عليه كل مره حصلني غصب عنك حصلني غصب عن ابليس ابوك الكريم انا برضه حصلني وكده بتفكره افتكرت يبقى اهدنا الصراط المستقيم أنهي صراط يا رب الصراط الذين أنعمت عليهم أدي ركعة تتذكر اللي أنعم عليه ربنا من النبيين سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا إدريس اللي رفعناه مكانا عليا ها سيدنا داوود وسيدنا سليمان اللي ربنا اتاه فضلا وملكا وحكما ونبوه ها وعن سيدنا موسى الكريم وكلم الله تسليما وسيدنا عيسى روح الله وكلمته التي القاها الى مريم سيدنا الحبيب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الصراط الذين انعمت عليه الركعه الركعه الثانيه الركعه اللي انعم عليهم من الصحابه ذكر ابو بكر وعمر وعثمان وعلي العشر المبشرين بالجنه رجع بكر ذكر التابعين حسن البصري ها وانتماء ابو حنيفه وذكر العلماء والفقهاء مالك والشافعي واحمد وبعدين اختلف السلف ابن تيميه والتقيم الجوزيه وصلاح الدين الايوبي وخالد بن الوليد كل رجعه انت ايه مع الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الوحشين غدر مش عايشهم لا فرعون ولا هامان ولا قارون ولا ابي ولا خلف ولا منحرفين ولا الذين يظلموا الناس ولا ولا ولا يبقى قدامك صوره كامله سيئه للذين غضب الله عليهم والضالين والذين طردهم من رحمته وفي الاخر قل امين يعني استجبوا يا رب يبقى انت صرخت وعقلك وقلبك مع آيات الفاتحة فلم تسكت الله يا رسول تدبر معناه بل الحسن البصري يصلي ولا إمام فإذا نصرت الناقور راح واحد في الصلاة خلصت سبع ركعات قامت القيامة يا خبر أبيض شوف الناس بالله عليك سمعت إذا نصرت الناقور بكم مرة يقول لك يا عم الناقور بس خلص خلص خلص نروح خلينا نلحق المسلسل حدث وصف مسلسل ها مسلسل يا عم ها ربنا يفكنا من السلاسل والاغلاط ها فانت سبحان الله خلقت مع هذا الصلاه تيجي تركع بس تركع لله رب العالمين قال سبحان ربي العظيم قال لما سبح باسم ربك العظيم قال تعالى وركوعك سبحان ربي العظيم ومن كل وحده وحده سكته بمقدار تسبيحك يبقى ثلاثة كمان كانت موضوع ثلاثة فرد ربع من كتاب ربع الأولى والثانية عشر يبقى بقى كام؟ ثلاثة بين الأولى والثانية عشر يبقى كام؟ ثلاثة وبين الثانية والثالثة عشر يبقى كام؟ خمسة صح ولا لا؟ كده تحسوا صح؟ المهم ما علينا يبقى هو نزول التسعة تسعة تسعة مش ايه هو انت قلت ايه؟ انا عندي ترك على فرقة وما تثبتش وضربك صحيحة خصوصا لما تثبتها بسرعة بتقوم من الركوب سريعا يعني التسبيح انا اللي بيزعلني كثير من الائمه لما يسكت بعد الفاتحه شويه الجمع كله يبدا في البسبسه غير الفاتحه انا ارهنك الرهان حرام لعلمك بلاش ارهنك انا واقف انا مفيش ولا اشترع الفاتحه قراءه صحيحه لان الائمه بيقولوا لو ان حرفا من الفاتحه غاب عن السامع والفاتحه روح بطلت الصلاه ولو ترك الصلاه انت احيانا بتعملها بتكون مستعجل مش احيانا انت غالبا مستعجل والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقولك بسلام تخرج ابن ابليس ده يقولك ايه انت فاضي ده وراك 600 شغلانه خلص مشي حالك كله مشي حالك حتى تصلي تقول له يا عم اتلم بلاش يا عم دي يا زفت اتلم اسكت خلاص ركز على مهلك لو هيقعد بقى يبقى صحيح انا ورايا شغلانه انا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والرحمن قلت له ان شاء الله ابقى بص على بعض المصلين وهم بيصلوا انا احيانا على المنبر نفسي انزل اخد واحد من اساك واروح باخد الله الامام على المنبر ده وهو جاي متاخر وخط الرقاب والرمله واتربت على جنبه نزلت في ادب المصلين وانا بقول له زي زاحم برضه وقال اخر فيها تسع عشرات عايزين يحطها في خط ظبط والراجل مش صدق وياك يبقى عنده بنك تبقى على وش رزق الأرض نظرة مفيش فايدة مفيش فايدة لا إله إلا الله الراجل المسلم حساس عنده كده حياة لكن الحياة لما يقول سبحان الله لازم قال سبحان الله على مهلك سبحان الله قال قال هذا- قال لو مات هذا لمات على غير ذمة محمد لما ليه بيكروش في الصلاة ينقص في الصلاة الراجل دخل في زمن سيدنا عمر ما نساش الصلاة راح داخل يصلي العصر كروته زي حالاتنا كده هو اكيد مش مش ممكن في حد زي حالاتنا اكيد صلى العصر مثلا في 10 دقايق ولا في ربع ساعه فسيدنا عمر اعتبر بايه؟ سرعه لان كان الصحابه يصلوا بال 60 ايه ويعتبرونها تخفيفا اللي كل الناس حافظه هو صلى بالناس ده يخفف طب يا بابا فلحتك انت انت حافظ ايه؟ طب تعالى يخفف بالنسبه لايه؟ يعني انا النهارده 100 ايه ولا 50 ايه ها؟ ما تخافوش هنخلي الشيخ يخف في الصف احسن لها الحق دي على القلب يقول لك بس هيفتح لنا بقى في المية لا اقول لك المهم الراجل راح مصلي العصر بكروته وراح رافع ايديه للسماء اللهم زودني من الحور العين ده ده راح راح لغايه هناك من راس بقى راح ماسكه من من تو راح موقف اقللت المهر انا عظمت العروس عايز عروسه غير غيره بدلالين يا راجل هي الصلاه تحت في جهودك ها راجل الشيخ ده بقى ده مش يرضى عن ما يسكت عن حاجه تعدى عليه ابدا خلاص صوره صوره بالشكل ده عايز تتجوز من الكره العيد الله سبحان الله فالمسلم لا اله الا الله يصلي بتؤبه لا يمل الله ما لم يمل العبد ربنا ما ملش منك ابدا يبقى الغيره الاولى قالوا طب الصلاه دي الخمس فرائض دي على غيرها قالوا لي انت تطوع والله عايز بقى اصلي السنن اثنين الفجر واربعه قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء ب 12 ركعه خير وبركه عايز تقوم تلت الليل المستغفرين بالاسحار خير وبركه عايز تقوم اول الليل من القانتين خير وبركه عايز تقوم المقيمين لله في نص الليل ده كله خير وبركه ها او والله لا ازيد والله ما ما انا مصلي الا الخمس فرائض دول اللي بتقولوا عليهم بس ايه كمان؟ قال له الزكاه شرح لي الزكاه زكاة الزروع وزكاة الثمار وزكاة الدور وزكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة قال له في حاجة غير كده؟ قال له إلا أن تطوع عليك 500 جنيه زكاة خليتهم أنت 600 خير وبركة عليك 1000 خليتهم 1000 ونص خير وبركة قال والله لا أزيد ما ما فيش إلا هي دلوقتي ما فيش إلا بالسحتوت بالحساب إيه في حاجة تاني؟ قال له في قال له قال له رمضان قال له رمضان ده قال له ده شهر في السنة في حاجة غيره قال له في اثنين وخميس وفي عشرة من المحرم عشرة من المحرم وفي عشرة من ذي الحجة وفي سبحان الله أيام طيبة ربنا بيحفظ الصيام يوم ويوم لا أصيام سيدنا داوود كل الكلام ده كله أول ما فيش إلا هو رمضان لو واحد من زي الأعراب ده راح واحد من إياهم بقى من اللي هم بي- بييأسوا الناس من رحمة الله ويقول له والله ما أنت فاهم يبقى غني لا الرسول ما يقدرش على الولد غير الرحمة ها في حاجة تاني قال له في قال له إيه؟ قال له الحج قال له الحج ده قال له ده تيجي في شهور الحج يا بالقاعدة وبالحتة روح تعمل كذا وكذا والكلام المناسك ده لمن استطاع قال له في غيره قال له لا تطوع ايه تطوع امر هذا قال له والله لا لازم ده مش الا الحج بس كفايه اعمل حاجه وراح واخد الناقه وماشي الرسول بص عليه كده صلى الله عليه وسلم قال ايه افلح ان صدق يعني ايه يعني الراجل ده ان صلى الصلاه الخمس بس وصام رمضان بس وادى الزكاه فقط وما تبعش صدقه و- وحج بيت الله ان قدر وما استطاع فقط ما عملش عمره ولا نوافل ولا غيره مع صدق نيه وصفاء قلب افلح وابيه ان صدق في روايه مسلم او افلح ان صدق في روايه البخاري او افلح والله ان صدق في روايه الترمذي المهم افلح ان صدق يعني الراجل ده من اهل الجنه ان شاء الله رب العالمين السؤال اللي يعثر بقى عشان نعلق على الحديث آه واحد يقول الله يعني احنا كلنا نعمل زي الراجل ده لا الراجل الاعرابي ده كان قلبه ابيض ها مش قلبه آه، ها يا قلبي يا كتاكب ها زي ما انت بتقول دايما كده لمراتك ها كل ما ت- تناقر انت وهي تطلع كلمه الكتاكب دي ها سبحان الله فالقلبك اللي مليان ده سبحان الله في حاجات كتير قوي فما ينفعش ت- ت- ت- تديها بال دوروا بقى اللي قال الطلب على الفرافرق لا مش هجيب على الفرافرق دي لان اختراع الفرافرق بتدور في داهيه فانت زودت ليه؟ قال اذا نقصت صلاه العصر فما له من تطوع، نقصت زكاه العصر فما له من تطوع، والصيام فما له من تطوع، يبقى النوافل دي انت بتزود الرصيد بتزود الرصيد بتزود الرصيد فربنا سبحانه وتعالى لما انت بقى بتضيف الى ال- ال- الفريضه النافله فانت بتغطيها وبتعمل لها تغطيه زي الحساب بتاعك في البنك لما تغطيه بدل ما تسحب على الايه؟ على المكشوف، انما ايه؟ يبقى الحساب وانت بتغطيه بايه؟ بنوافل وبزيادات عند الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله هذا الحديث نستطيع في الدقائق الباقيه البسيطه من فضل ان شاء الله آه، الحديث الثاني اللي يشرحه اللي رواه سيدنا عمر وبرضه في كتاب الايمان برضه عشان يبقى حديثين مرات شابين في بعض اللي هم حاطينه برضه حضراتكم جاء الينا ها، رجل او دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد بياض الوجه ليس عليه اثر من اثار السفر ولا يعرفه منا احد شوف وصف سيدنا عمر راجل كج جلبته بيضه نظيفه قوي وشه ابيض شعره اسود ما عليهوش تراب من السلف مش من اهل المدينه ولا من مكه ولا من عرفه فجعل ركبتيه الى ركبتي رسول الله اه كده حط ركبتيه يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام قال له ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله تقيم الصلاه تؤتي الزكاه تصوم رمضان تحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا قال صدقت قلنا عجبا يساله ويصدقه انا ما عرفت السؤال ابقى ليه قال ليه الصحابه حنينين برضه ما كان ممكن يقوموا يجيبوا الراجل من قفاه ها بس ايه اللي ده هيطلع واحد عزيز قوي علينا كلنا ها طيب اخبرنا عن الايمان او الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره قالوا صدقت عجبنا يسالوا صدقت اخبرنا عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قالوا صدقت عجبنا يسالوا صدقت اخبرني عن الساعه قال له المسؤول بأغلى من السائل انا تقول له ما انت فاهم يا اخي ما انا مسؤول بأغلى من السائل سيدنا الرسول ما كشفش عن شخصية السائل لغاية دلوقتي ها قال له هل ما فيها اديني علامات ولا مالك قال له ان تجد الكفاح العراة العيالة رعاء الشاه وفي رواية البخاري في الإيمان قال إيه؟ رعاء الكفل أو رعاء الإبل آه الرواية طبعا رعاء الكفل أو رعاء الإبل ها أن تجد الحفاة الغراء العالة رعاء الناس ها يتطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها وأن تضيع الأمانة قال وكيف ضيعها؟ قال إذا وصل الأمر لغير أهله فقد ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال صدقت ثم ركب وولى أتدرون من هذا؟ قلنا والله ورسوله أعلم قال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمر دينكم يبقى شوف الصحابة شافوا جبريل في صورة بشرية وبعدين سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ها ارتحل من عارفين ده مين؟ ما خدش منهم أفتى ده خلاص كده هيكون مين يعني؟ واحد ده واحد يعني بالنسبة الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم تقولنا في امور الدين الله ورسوله اعلم ما تقولهاش في امور الدنيا انما في امور الدنيا تقول الله اعلم يعني تقول فلان جه من السفر تقول الله اعلم تقول الله ورسوله اعلم لا لكن مساله من مسائل الدين تقول الله ورسوله اظن واضحه دي هي برضه جزئيه بخير مهمه يعني في امر الدين الله ورسوله اعلم خلاص في امر الدنيا الله اعلم بس لان هي علاقه ان اندخل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في امور الدين لا يبقى امور الدين هو قال سموني ما شئتم في امور دينكم احبتي في الله هذا حديث اخر يشرح الحديث السابق ويهمني تغيير الحديث الثاني او اخره لما قال سيدنا الحبيب عن علامات الساعه قال له اذا ضيعت الامانه تنتظر الساعه قال له تضيعها يعني ايه؟ قال له يعني اذا وسد الامر لغير اهله فاتقد الساعة وأما الأمر يكون بيه يعني لما تلاقي واحد أو جماعة لا بيصلوا ولا يعرفوا ربنا ويبقى مثلا هم دول اللي خايفين على أمر الدعوة أو أمر بيوت الله يبقى ده أمر من باب تضييع الأمانة لما تلاقي واحد والعياذ بالله اسمه امين المخزن او امين الصندوق او امين ال- مش عارف الايه مش عارف ده اياه واخد بالك انت وده حرامي أو امين الجاه طب ده امين امال أنا مش امين يعمل ايه؟ يقول لك امين مخزن صرف 20000 من العمل ده امين امال امال امال مش امين كان يعمل ايه؟ ها؟ سبحان الله